الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم إياك نعبد إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك سبحان الله العلي العظيم وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد ففي البداية يا جماعة عايزين كل واحد يفتكر هو جاي ليه احنا جايين ليه يا جماعة استحضار النية كلمة استحضار النية دي كلمة مش بسيطة أبدا أنا عايز كل واحد منكم يتخيل معايا دلوقتي إن في اللحظة اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها مع بعض دي مشاهد عظمة وملكوت الله في الكون شكلها ايه ما انت عشان تعرف انت جاي ليه وانت جاي لمين وانت قاعد الوقت اللحظة ده ايه الكون ده هو بيحصل فيه ايه مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا محمد في رحلة المعراج ايه لقد رأى من ايات ربه الكبرى يبقى اذا في ايات عظيمة الوقت في السماوات يا جماعة السماوات الوقت م- اقول ايه بس ما- ما فيش مكان فيها الا ملك ساجد وبيسبح الله سبحانه وتعالى ما فيش موضع في السماء تخيل المنظر ده بقلبك كده يا والله لو تخيلت المنظر ده بقلبك ما هتحتاج ولا كلمة وعظ بعد كده ولا كلمة مجرد ان قلبك يعيش مع المنظر ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره انتوا عارفين يعني ايه ما انتهى إليه بصره يا جماعة ربنا ينتهي بصره الكون كله الكون كله في بصر الله سبحانه وتعالى يعني الكون كله هيتحرق لو حجبت نور الكشف طب الكون هيتحرق من ايه ربنا بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سبحات وجهه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه يعني تخيلوا يعني ايه سبحات وجه الله يعني وجه الله ده فيه جلال قد ايه وفيه جمال قد ايه وفيه نور قد ايه يعني نور وجمال وجه الله هيحرق الكون كله لو ربنا كشف حجاب النور انت متخيل يبقى جمال الله سبحانه وتعالى قد ايه طب الكون هيتحرق من ايه هيتحرق من نور هيتحرق من حب مولاه هيتحرق انه شاف مولاه سبحانه وتعالى ده البشر يعني ممكن واحد يقول لك لما شاف فلان قلبه ط- طب تخيل بقى لو, شا... لو مخلوق شاف الله سبحانه وتعالى مخلوق شاف الملك شاف نور الملك شاف سبحات وجه الملك سبحانه وتعالى في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها الوقت ده يا جماعة الارض اللي احنا فيها ديت مش متسابة كده ده ربنا بيقول يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها لو انت جاي على رحلة داخل الارض بس ربنا كاشف بصيرتك وشايف الملائكة جاي في رحلة داخل الارض من الفضاء من بره هتفاجأ اول حاجة هتشوفها من بره ان الارض دي ابواب ابواب يعني من الارض دي مش اي حتة يتدخل منها ولا يتخرج منها ابواب وعلى كل باب جند من ملائكة الله سبحانه وتعالى ممنوع روح تطلع من الارض الا باذن الله ممنوع اي دعوة تطلع من الارض الا باذن الله يفتح لها ابواب السماء ممنوع اي ملك يخرج من الارض ويطلع من السماء الا باذن الله ممنوع ذرة مطر تنزل من السماء للارض الا باذن الله ممنوع رزق باسم واحد مننا ينزل من السماء للارض الا باذن الله ولا ملك ولا اي شيء انتوا واخدين بالكم لما تشوفوا المنظر ده من بره ايه ده ده احنا في مملكه من بره بس منظر هيمنه الله عليها يعرفك ان اذا كان ده من بره يبقى من جوه هيمنه الله شكلها ايه يبقى من جوه انتوا مستحضرين يا جماعه ان في القعده اللي احنا قاعدينها دلوقتي الملائكه ماليه المكان اكتر من عدد اي حد موجود دلوقتي الملائكه ملائكه الله سبحانه وتعالى جايه تستمع الى ذكر الله وجايه تحفنا انا عايز اقول لك ايه انا عايز اقول لك ان الوقت استحضر انت جاي ليه وانت جاي لمين والكون حواليك بيحصل فيه ايه استحضر عظمه اللي انت جيت تقف من ايديك في الثلاث ركعات بتوع المغرب الوقتي واللي انت جاي تسمع عنه الوقتي عشان تقرب منه ده ده اللي يظبط لنا نيتنا يا جماعة معرفة الله اللي تظبط لك نيتك معرفة الله اللي تخليك عارف طريقك طريقك منور عشان كده لما ربنا قال للنبي اقرأ باسم ربك بعض العلماء قال باسم الله يعني مش مش قول باسم الله في الاول بس لا يعني خلي اسم الله وجلال الله جوه قلبك طول ما انت ماشي في الطريق خلي الغاية اللي انت جاي عشانها مستحضرها جوه قلبك هو ده اللي احنا عايزين نبدأ بيه هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين نعرف احنا جايين لمين واحنا عايزين ايه عايزين نطلع يا جماعة عايزين نطلع عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى مش عايزين نفضل العلاقة بيننا وبين ربنا درس سخنا مرة ما سخناش مرة اتحمسنا ونفذنا مرة ما نفذناش مرة قمنا مرة وقعنا مرة لا العلاقة بيننا وبين الله اقوى من كده واعلى من كده عايزين يبقى لنا طموح بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان كده اول حاجة ببدأ بها درس الليلة الحديث لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هذا اخي جاء يبايعك على الاسلام والهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فنقبله واما الهجرة فقد مضت ومضى اهلها بما فيها خلاص هجرة ايه اللي جاي الوقت يباع عليها خلاص هو فين والهجرة فين الهجرة دي اهلها خلاص خدوها وخدوا الكنوز اللي فيها واتقسمت الثروات بتاعت ما عادش في حاجة اسمها هجرة خلاص ادي الكلمه اللي انا عايز اقول لكم دلوقتي ان لو النبي جه دلوقتي ودخل واحد مننا المسجد قال له يا رسول الله انا جاي يقول له اما الالتزام فنقبله واما رمضان فقد مضى ومضى اهله بما فيه خلاص الثلث الاخير بتاع الليله بتاعت امبارح ده ايه تيجي يا رب اما الثلث الاخير فقد مضى ومضى اهله بما فيه شويه ويتقال لك واما العمر والدنيا فقد مضوا ومضى اهلهم بما فيه يا جماعه احنا مواسم الخير قاعده تعدي مننا موسم ورا موسم عايزين نقتنص بقى عايزين كل موسم يعدي ما يعديش غير واحنا نقلنا نقله جديده في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى طلعنا طلعه جديده في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى انا عايز قبل ما ابدا كلام الليله نحط نقط على الحروف عايز اسالكم دلوقتي شويه اسئله اول سؤال انت خارج من رمضان ايه اللي اتغير فيك ايه اللي اتغير فيك ايه الحاجه الوحشه اللي كانت فيك وراحت ايه الحاجه الحلوه اللي ما كانتش فيك وجات ايه اللي اتغير في اورادك وعبادتك ايه اللي اتغير في عزيمتك ايه اللي اتغير في ايمانياتك وعلاقتك بالله ايه اللي اتغير في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى تاني سؤال غير ايه اللي اتغير فيك خرجت بايه من رمضان يا جماعه ده احنا سمعنا القران كله في التراويح ال 30 جزء وكل واحد مننا قري يعني معظمنا على الاقل القران مرتين في رمضان يعني انت كلام الله اتعرض على قلبك ثلاث مرات انا عايز اديك الوقت كراسه وقلم واقول لك اكتب لي الايات والصور اللي اثرت فيك وانطبعت في قلبك هتكتب هتكتب قد ايه ولا احنا كنا بنسمع قران بالطلياني ولا قران بالاسباني ولا قران باللاتيني فاحنا ما, ما فيش حاجه علقت في قلوبنا بيه يا جماعه احنا قد ايه علق في قلوبنا من كلام الله اللي احنا قعدنا شهر كامل نسمعه خرجت من رمضان بايه في علاقتك بكتاب الله النقطه الثالثه رمضان بتاعك اتقبل ولا لا تراويحك وتهجدك وصلاتك وصيامك وقرانك اتقبل ولا لا لا هو الوقت انا انتوا فاكرين كده انه اتقبل كده حاجه عاديه انا الوقت لو رايح اقدم هديه لملك السعوديه مثلا فاقوم رايح مثلا الكاسيت ده مثلا خد اتفضل ادوا له الهديه دي واقوم ماشي خلاص الملك قبلها يا سلام هو الملك بتاع السعوديه ده ولا ملك الدنيا اي هديه كده يقبلها اي حاجه كده يقبلها ولا لازم حاجه تكون تليق بهذا الملك طب الملك ملك السنوات سبحانه وتعالى انت عملتك اللي انت عملتها في رمضان تليق بيه ولا لا وان اعمل صالحا ترضاه يليق بيك يا رب وترضى انك تقبله سبحان سبحان الله سبحانه وتعالى يبقى اذا ربنا قبل منك ولا لا عايز تعرف ربنا قبل منك ولا لا شوف بعد رمضان ربنا فتح لك باب طاعه جديد ولا لا لو ربنا فتح لك باب طاعه جديد فتح لك باب استعمال فتح لك باب قرب منه وصله بينك وبينه يبقى ربنا تقبل اللي فات النقطه اللي بعد كده عملنا ايه من يوم ما رمضان خلص احنا كنا اهو على الرابع في رمضان بعد ما رمضان خلص عملنا ايه قمنا قافلين وموقفين وقمنا نازلين وماشيين كام ليله قمتها بعد رمضان كام جلسه ضحى قعدتها بعد رمضان احسب كام يوم صمته بعد رمضان كام مره قعدت قريت كام مره في القران بعد رمضان وانت الوقت في الجزء الكام في الختمه الجديده اللي بعد رمضان مش لازم يا جماعه نحسب لازم تحسب انت فين الوقت ده ده نقط على الحروف كده واحنا في بدايه عام جديد مع الله سبحانه وتعالى احنا في بدايه سنه جديده بحق وحقيقي رمضان اول السنه الجديده في ال- الاعمال بترفع الى الله في اخر شعبان اعمال السنه فرمضان ده بدايه سنه جديده فاحنا الوقت بقى بعد رمضان على طول بادئين بقى ال 11 شهر الباقيين في سنه الاعمال اللي هترفع الى الله ان شاء الله في شعبان القادم السؤال اللي بعد كده ناوي على ايه ناوي على ايه خارج من رمضان سخن وخلاص ولا انت فعلا جواك عزم اكيد اكيد وعارف انت هتعمل ايه مش شحنه وخلاص انت لو جواك شحنه وخلاص يوم ورا يوم ورا يوم هتروح انما انت عارف انت هتعمل ايه ولا لا احنا مشكلتنا في الدين ان احنا مش عارفين احنا نعمل ايه يعني احيانا الواحد يقابل شباب مثلا بقالنا سنتين مع بعض يقول انا انا ساعات اخرج من الدرس سخن بس يعني اعمل ايه يعني تعمل ايه يا حبيب قلبي احنا الوقت ب... الدرس يا جماعة او اي درس مش وظيفته ان هو يمشيك خطوة خطوة لربنا ولا عمر حد هيعمل لك كده كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني وربنا يرزقنا يعني من ي- يسيرون على خطى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الامر ولكن الوقت يا جماعة الدروس دي تفتيح دماغ دماغك بتتفتح في علاقتك بالله انت بتخرج بعد كده بقى عارف انت هتعمل ايه كل واحد منكم قعد في الدرس كل واحد لقط حته كل واحد استفاد بنقطه كل واحد خد باب من ابواب الخير اللي اتذكرت في الدرس الدرس مثلا ممكن يتذكر فيه 20 باب من ابواب الخير في الوصول الى الله كل واحد لقط حاجه هيخرج من هنا يا هينام يا هيروح يطبقها هو ده اللي هيفرق بينا عايز اقول ايه تاني عشان الموضوع ما يتشعبش ويتوه مننا يا جماعه يا جماعه موضوع الليله بقى مؤمن آل ياسين ربنا قال عليه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى من أقصى المدينة كان في أقصى المدينة بيعمل إيه ده كان بعيد عن الناس كان ملوش دعوه بالناس كان معتزل الناس كان بيعمل إيه في خلوة مع الله تربية إيمانية تربية قلبية زي ما أقول لك الوقت حط قلبك في حضانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى خليك زي البذرة اللي تدفن تحت التراب فترة محدش يدرى بيها ولا يسمع عنها أي حاجة لغاية ما يبقى ليها جذر وتطلع وتقوى تطلع بقى تبقى شجرة باسقة بعد كده فده كان في اقصى المدينة كان بيتربى ايمانيا من الاول اول ما نزل بقى عمل ايه اول ما نزل من اقصى المدينة ونزل في اول سورة ياسين عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن ليوم القيامة وقش في وش قومه وهم في اشد حالات عتوهم على الانبياء الثلاثة يبقى عمل بطولة خرج من الخلوة عمل ايه عمل بطولة خرج من اقصى المدينة عمل بطولة كلكم جايين الوقت من اقصى المدينة اللي جاي منكم من عمره واللي جاي منكم من اعتكاف واللي جاي من 30 يوم صيام وتراويح وتهجد وخدمات قران وصدقه وصنائع معروف وذكر كلنا جايين من اقصى المدينه يبقى المفروض كلنا الوقت منتظر من كل واحد مننا ايه بطوله هو ده الموضوع بتاع درس الليله بطل بعد رمضان ان رمضان ده معسكر لما يقول لك الفريق راح يعمل معسكر راح يعمل معسكر عشان يخرج ينام بعد المعسكر لا المعسكرات بتبقى قبل البطولات والبطولات الكبيرة مش اي بطولات يبقى لما رمضان يبقى معسكر يبقى اللي هيخرج من رمضان ينام ده مش فاهم رمضان ده بتاع ايه ده رمضان ده اول شهر في السنة سنة الاعمال ربنا عمل لك فيه معسكر عشان تسخن تسخن تسخن ال11 شهر بعد كده يبقوا كلهم بطولات في علاقتك بالله يبقى عرفتوا يا جماعة رمضان معمول ليه رمضان ده اقصى المدينة اللي احنا هنخرج منه نعمل بطولات في علاقتنا بالله ايه البطولة اللي انت هتعملها ايه البطولة اللي انت هتعمليها ايه الحاجة اللي انت فعلا هتثبت لربنا بيها انك بطل بعد رمضان هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه الليلة يا جماعة تبقى بطل في ايه المجالات كتير مجالات البطولة كتير بس اول بطولة لازم كلنا نحققها بطل في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى اول بطولة بطل في الثبات طب انت عايز تثبت يعني ايه تثبت اول حاجة عشان نتفق على الكلام تثبت مش معناها انك انت يعني ما تنتكش لا كلمة تثبت يعني تثبت على اجتهادك كلمة تثبت يعني تفضل منطلق الى الله يعني انت ماشي في رمضان بسرعة مثلا 90 كيلو في الساعة مثلا يعني ما ترجعش تاني 70 بقى ما تجيبش مرشدين تاني 90 95 100 كده يا جماعة ده معنى الثبات اللي احنا بنتكلم عنه انت عايز تثبت اول حاجة عشان تثبت لازم تفهم ان لازم تتعب عشان تثبت لازم تقدم عشان تثبت شوفوا يعني لما كنا بنطوف آه، آه، بنسعى ما بين الصفا والمروة في العمرة فانت يعني انت بتسعى الارض اللي تحت رجليك رخام رخام بقى ايه رخام مش موجود في الفيلا اللي, اللي الناس بتسكن فيها هنا رخام وانت ماشي ايه يا حران وتعبان و... تفتكر السيدة سارة لما كان الصفا ده جبل والمروة ده جبل الوقت دول ما عندوش جبال دول شالوا الجبلين اصلا ده دول عادوا ايه سابوا حتة من الجبل ده كده هنا وحتة من الجبل ده هنا يعني حاجة رمزية بس عشان العدد اللي موجود الوقت دول كانوا جبال بحق وحقيقة بتطلع عليهم وكان مش فوقها سقف ده كان فوقها الشمس بتلفحها وفي عز الظهر ومش تحت رجليها رخام ده تحت رجليها كانت الصخور اللي لو انت لابس يعني لو انت لابس ايه 10 شباشب فوق بعض رجليك هتتحرق من حر الصخور دي ومش ماشيه في التكييف طول ما انت ماشي ما بين الصفا والمروه التكييف 500 تكييف شغال وماشي حران برضه تخيلوا يا جماعه تخيلوا بتسعى وامراه تخيلوا ولكن مع السعي يتفجر زمزم ومع السعي هيتفجر كل خير وكل فتح في حياتك ربنا بيعلمنا انك لو ثبت على السعي لو ثبت وانت بتسعى في طريق ربنا ربنا هيفتح عليك بكل الفتوح اللي انت تتمناها واللي انت لا تتمناها عشان كده امرأة فرعون يا سلام امرأة فرعون امرأة امرأة يا جماعة ومفيش معاها راجل ده جوزها جوزها كافر وتخيلوا المرأة قدام ابوها ممكن تجائر قدام اخوها تجائر انما قدام جوزها ما تقدرش تنطق فتخيلوا جوزها كافر وتقف في وش جوزها وتخيلوا جوزها ده مين ده فرعون ده اكثر خلق الله واطغى خلق الله وتخيلوا ان هي لوحدها يعني معاها مين و... وفي وسط القصر و... وتخيلوا ان الخدم بتوعها هم اللي بيعذبوها بعد كده ومع ذلك سبتت عشان كده ربنا في سوره التحريم قال وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه مين فرعون ها الايه اللي بعدها ومين ومريم ابنة عمران يا رب انت بتذكر امرأة فرعون قبل مريم قبل مريم يبقى تقول اه اصل مريم كان كل البيئة اللي حواليها بيئة صالحة فلما تطلع صالحة ماشي حاجة جميلة ولكن اللي كل البيئة اللي حواليها فاسدة وتطلع كده هي دي البطولة يا جماعة يبقى انت عايز تثبت قدم عايز تثبت اتعب لما ابو جهل قال للرسول نهاه عن الصلاة قال له هضع عنقك بقدمي امام الناس لو شفتك بتسجد عند الكعبة تاني ربنا قال له ايه قال للرسول ايه كلا لا تطعه واسجد واقترب هي دي كلا لا تطعه ما تطعش هواش ما تطعش اي حاجة خلي عندك عزيمة في الثبات عشان كده من القصص ال- ال- الجميلة قوي في الثبات انتوا عارفين انس بن النضر انس بن النضر اللي قال واها لريح الجنة اني لا اجد ريح الجنة دون احد انس بن النضر قبل ما يموت كان من اخر الجمل اللي قالها ايه قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله لما اشاع ان الرسول مات في احد يا جماعة انس بن النضر دخل يقاتل وهو ما يعرفش ان الرسول حي انس بن النضر مات وهو ما يعرفش ان الرسول حي اصلا يعني تخيل انتوا متوقعين مثلا انه دخل يدافع عن الدين بقى وعشان الدين يعز و- دين مين ده هو كان معتقد ان الدين خلاص خلص وما عادش والنبي مات هو بيموت الوقت عشان يموت زي ما الرسول مات عليه الصلاه والسلام تخيلوا الثبات ده ثبات مصعب وهو بيموت على عيسى رضي الله عنه وما ما شافش اي ثمره لنصره الدين لسه سيدنا مصعب رضي الله عنه عارفين قصه غلام الاخدود اصحاب الاخدود شفتوا الثبات بتاع الغلام الغلام في اول خطوه طلب الطلب منه يعني شوفوا الغلام اهو الساحر بيقول له تعالى علمك السحر والملك بيقول له لو اتعلمت السحر هتبقى المقرب بتاعي بقى هتبقى بقى مين بقى يعني ما ما حدش في المملكه كلها زيك ويعدي يسمع كلمتين عن ربنا من الراهب يفهم اول خطوه في طريق ربنا وطريق الالتزام بتاعته كانت هيضحي فيها بمستقبله كله ده مستقبله ده المركز والسياسه والوجاهه والسلطه والهيلمان والقرب من الملك والفلوس تخيلوا كل ده وغلام صغير لسه مش واعي قوي ويضحي بكل ده في اول خطوه فأو عشان كده لو اول خطوه خطتها لربنا في طريق الدين دوست فيها اي حاجه عطلتك ابشر بفتح الله عليك اه والله لو افتتحت علاقتك بالله ان ما بصيتش لاي حاجة واول ما ادركت نور الله وابصرت نور الله انطلقت فورا وما رضيتش ان اي حاجة تعطلك عن ربنا ولا توقفك ابشر بفتح الله عليك في الدين وفي الدنيا فغلام الاخدود اول زي واحد مغني مشهور ويجي عايز يتوب اول خطوة ايه انه هيسيب هيسيب ايه ده مش هيسيب آه، شلة ولا هيسيب قهوة ده هيسيب ما لمن وفلوس وشهرة وسهر هيسيب كل ده هي دي يا جماعة اول خطوة طلب منه ضحى بمستقبله وسابه وبعد كده ده غلام صغير ابوه يضربه كل يوم علقة والساحر يضربه كل يوم علقة لانهم مش عارفين انه بيروح للراهب انت بتتأخر ليه يا ابني علقتين على غلام ويستحمل وهو داخل كده الراهب قال له ايه لما قتل الدبة بالحجر الصغير ورجع للراهب الراهب قال له ايه وانك سايه ستبتلى تخيل انت لسه داخل المسجد كده لسه اول مره لقيت واحد في وشك استنى ايه انك ستبتلى سابتلى تقوم جاب مرشدير على طول وتقوم طالع ابتلى مين يا عم هو قال قال له انك ستبتلى فتح الراجل الرابع وانطلق ايه يعني سأبتلى في ذات الله سبحانه وتعالى وتخيلوا غلام يا جماعة ساحر وان شاء الله بساط و- وما- وغلام وما يتفتنش بالمنظر ده ثبات والملك يجيب الراهب قدام عينه يشقه نصين ويفضل ثابت وجليس الملك لما كان لسه على الكفر وهو رايح للغلام فالجليس اعمى ونفسه يبصر فرايح للغلام بكنوز كتير بقى فبيقول له ايه ما ها هنا لك اشمع ان انت شفيتني تخيلوا ده, ده فتنة تانية بقى فتنة الفلوس بقى فتنة ان الدنيا فتحت بقى وبيقول له لك اجمع كلمة اجمع دي تحس عند اهل الدنيا ان ايه عينيه تبرق كده وهو بيقولها لما اقول لك ال- ال- ال- الابراج اللي قدامك دي ليك ليك لوحدك لوحدنا اجمع تحس بقى ان العينين برقت بقى والقلب بدأ ي- يتحرق بس ده عند مين ده عند الجليس انما عند الغلام ولا بص للكلمة دي اصلا قال له انا لا اشفي احدا هو ما اهتمش بكلمة ما ها هنا لك اجمع كل الكلام التافه والهايف ده جناح بعوضة ما اهتمش انه يرد عليها اصلا بسلب او ايجاب ورد على حتة ان انت شفيتني لا ده مقام الله نرد عليه شايفين الثبات يا جماعة والناس في قصة غلام الاخدود يتحفر لهم نار الام ماسكه ابنها تترمي بابنها طب ما سابتوش ليه ما لو سابته هيكفروها يطلعوه كافر تترمي بابنها وتضحي عشان دين ربنا قصة غلام الاخدود دي اثبتت ان اليقين في العقيدة اقوى من النار وان دينك لازم يبقى اغلى عندك من روحك انت فعلا ده عندك ده دينك دينك اغلى عندك من روحك لو هو ده المعنى للقصة اللي مثل هولم ويجيب ال- الراهب يقول له ارجع عن دينك ارجع عن مين يقول له طب هاتوا المنشار يشقوا نصين بالمنشار حد منكم وقف قدام كهر... قدام نجار قبل كده نجار وشاف المنشار وهو شغال وتخيل ان المنشار ده بيشق أرفف. يعني المنشار ده يتقال لك يا ترجع يا هتتشق بيه بس خد بالك ده منشار النجار ده منشار كهربائي المنشار بتاع زمان منشار يدوي حاجة تانية وشغل تاني منشار الكهرباء ده بيخلص في ثانية انما المنشار اليدوي ده يخلص في قد ايه ويثبت على دين الله والجليس جليس الملك اللي كان قبل كده الأبهة كلها بقى وحبيب الملك لما ربنا يشفي له ويرد له بصره فيدخل على الملك كده فواقف مبصر فالملك بيقول له من رد عليك بصرك فقال له ربي قال له اولك رب غيري انتوا واخدين بالكم يا جماعه دول عايشينها قوي يعني انا ما شافتكش هو في- مين اللي يشفيك ده وانا ربك والعياذ بالله شايفين وشايفين ال- ال- الجليس يقول ايه لما دخل على الملك قال له من شفاك او من رد عليك بصرك قال ايه ربي هي دي الكلمة اللي انت لازم تخرج بيها من هنا انت مش لازم تخرج من هنا بقصتين سمعتهم و- احنا عايزين يا جماعة ندخل بيت ربنا نخرج اول كلمة على لساننا وفي قلبنا ربي وهي دي المصيبة الوقت ان احنا بندخل الجوامع وبنسمع دروس وبنخرج منها عرفنا معلومات في الدين وما عرفناش ربنا احنا جايين نعرف ربنا احنا جايين نقرب من ربنا احنا جايين حياتنا تتقلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى اعرف هدفك ايه عشان تقدر توصل لربنا قال ربي قال اولك رب غيري قال هو في حد تاني غيري ولا انت بتلعب بديلك من ورايا ولا ايه قال ربي وربك الله انتوا مستقلين بكلمة ربي وربك الله الكلمة دي كان الجليس بيقولها وهو عارف تمنها كويس قوي عارف ان دي قنبلة بيرميها في وش الملك وتمنها هيبقى على الاقل روحه على الاقل رقبته هو عارف ولكن عقيدة ويقين ودين اغلى عنده من روحه اهو انا جبت لك قصة اهو الدين فيه اغلى من روح الناس اللي, اللي ضحك فيه انت دينك يساوي عندك ايه الثبات يا جماعة عايز تثبت غير انك لازم تقدم لازم تكره اللي فات ال ال الوقت فيه كثير من الملتزمين هو ساب المعصية بس لسه في قلبه لا لازم تسيب المعصية وانت كارهها عشان كده من لطف الله في قصة غلام الاخدود الغلام راح للساحر الاول وبعد كده ربنا عرفه طريق الراهب ما حدش فكر طب يا رب ما كنت تعرفه سكة الراهب من الاول ايه اللي يدخله وسط السحر والقرف والشهوات والمركز وفتن الدنيا مكان الراهب من الاول يا رب لا اصل يا جماعة اللي عارف الدنيا وبعد كده اقبل على الله بيبقى عارف اللي فيها يعني ممكن واحدة مثلا فنانة مشهورة ومغنية ومش عارف الكلام ده فلما تيجي تتوب انت ازاي سبت الاضواء انت ازاي سبت الشهرة انت شهرة مين ده كانت بتتلوى من الالم النفسي وهي طالعة قدام الشاشة ده كانت حياتها كلها اكتئاب وعذاب وقرف وخنقة وضيق وضن هي اللي عارفة اللي فيها اهو ده بالظبط كده لما انت تروح للدنيا وبعد كده ترجع لربنا بتبقى عارف اللي فيها عارف انك انت ما سبتش حاجة ده انت نجيت بجلدك نجيت من الهم عشان كده يا جماعة لازم اهم حاجة عشان ما ترجعش للمعصية تاني انك تكره المعصية مش بس تسيبها انك سبت... تسيبها وانت كرهها عشان نثبت يا جماعة لازم يبقى عندك خوف تبقى مرعوب مين فيكم مرعوب انه يرجع واحد هيقول لا والله ده انا لسه جديد اللي بقاله سنتين ده اللي بقاله ثلاثة مش مرعوب انه يرجع ليه مين فيكم مرعوب ان الشيطان يفتنه مين فيكم حس باحساس ان هو يعني تخيلوا كده لما الرسول عليه السلام كان يجي يقرا سوره الفاتحه ويقرا القران كان يقول الاول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما تيجي تبحث في اللغه في كلمه اعوذ دي يعني ايه عارفين يعني ايه اعوذ اعوذ دي يعني اجري واحتمئ والتجئ ولود مش بس كده ده لما يكون في وحش هاجم عليك او حد هاجم عليك وانت بتجري عشان تتحمى في واحد مش بتقول له احميني ده انت بتجري لغايه عنده وتستخبى فيه وتمسك فيه قوي وتقول له احميني هي دي في اللغه الاستعاذه الاستعاذه في اللغه ان كان في وحش ده ربنا بيقول الشيطان شايط عليك هايج عليك عظيم الحقد عليك تخيل لو اسد هجم عليك طب لو الشيطان رجيم بقى ده الاسد ده مجنون مش ع- ما عندوش عقل اصلا طب الشيطان هايج عليك وكمان عنده عقل وعارف مداخلك ايه يبقى تخيل وانت بتجري على ربنا وبتقول له احميني يا رب الحقني يا رب انقذني يا رب هضيع لو سبتني يا رب انت حسيت بالمعنى ده حسيت بيه وانت بتقول في اول كل صلاة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حس ولا لا لازم تخاف لازم يبقى جوه قلبك خوف عشان تثبت عشان تثبت لازم تبقى عندك عزيمة انما تثبت وانت يعني ساعات الواحد بيقابل شباب والله يا جماعة اللي قلت لكم قبل كده الشاب هو جاي يسألك في اول الطريق انت بتعرف من اسئلته بنسبة 99% ربنا اللي يعلم الغيب ده هيثبت ولا لا وده هيثبت قد ايه كمان لو هيقع هيثبت قد ايه وده لو سبت هيبقى ايه بتبقى عارف من منظر السؤال من منظر سباته من منظر عزيمته من منظر النور اللي في كلامه وهو بيكلمك من منظر الاصرار اللي في عينيه وهو بيكلمك ده ده بيبقى حاجة بتبقى- ده هيثبت ان شاء الله ما تخافش عليه باذن الله سبحانه وتعالى فلازم يبقى عندك عزم عشان كده قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربك بالغداة والعشي يريدون وجهه اصبر نفسك انت الوقت تعبت رحت الدكتور دفعك 50 جنيه ياه، غالية قوي يعني كأن اتقطع حتة منك كتب لك روشتة نزلت للصيدلي دفعت 70 جنيه حاجة غالية برضه وبعد كده كتب لك حقن هتتشتش بيها هتتنخس بيها وبعد الحقن كتب لك ايه دواء مر هتشربه وهتتجرعه وبتاخد ليه لانك بتحلم بحلاوة العافية فصبر على مرارة العلاج والدفع هي دي اصبر نفسك يا اخي احلم بحلاوة الجنة احلم بحلاوة الطاعة احلم بحلاوة القرب من الله عشان تصبر على طاعة الله اصبر نفسك لما تيجي تمشي في الطريق المستقيم كده وعلى جانبيه ابواب ابواب ابواب ابواب والف واحد داخلين معاك والالف كله يمين شمال يمين شمال يمين شمال وتلاقي نفسك لوحدك كده ايه ده كل واحد يحود احد يحود حتى اللي دخلوا في الالتزام عايزين يحودوا من الابواب الجانبيه وانت واقف لوحدك فتحس ان ياه الطريق الطويل ده همشيه لوحدي فتحس انك تعبان لا اصبر نفسك اصبر خلي عندك عزيمة ده انت منطلق الى الله الله سبحانه وتعالى يبقى لازم يكون عندك عزيمة لما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموا مع الرسول في مكان راح عليهم الفجر فلما صحوا الرسول قال لهم ايه تح... نصلي لا نصلي ايه تحولوا عن المكان الذي اصابكم فيه غفلة انت كده بعد التزامك رجعت قعدت مع اصحابك مرة لقيت ايمانك نزل قلت لا اتحول عن الصحبة اللي اصابني فيها غفلة أت... انت حصل معاك كده انت حصل يبقى يا جماعة هو ده العزيمة بقى انك انت واخدها جد لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه نزلت ليه الصحابة قعدوا يهاجروا من مكة للمدينة ففي صحابة مراتاتهم واولادهم كلبشوا فيهم استنوا اما ن- نبيع حتة الارض اما نرسل امورنا اما مش عارف نعمل ايه اما نستعد اما طب اما نولد طب اما يحصل كذا اما يحصل كذا. تخيلوا كل ده فتأخروا فترة سنة سنتين اما هاجروا المدينة لقوا الايات المدنية نزلت والعلم كتر والصحابة بقوا علماء زي اللي سافر سنتين ثلاثة بره يشتغل ولا حاجة يرجع يلاقي صاحبه فلان بقى داعية وصاحبه فلان بقى ع- مجتهد في طلب العلم وصاحبه فلان في ربنا فتح على ايديه ومرزقين برضه وعايشين حياتهم برضه فيندم فكادوا ان يفتكوا بازواجهم واولادهم فربنا نزل لهم الايه بعد ايه يعني انت دلوقتي لو موتت مراتك بعدين ما انت اتعطلت وخلاص ما انت وقعت وخلاص ما انت عطلت لك سنتين ثلاثه في طريقك واتسبقت بسنتين ثلاثه وخلاص يبقى لازم يكون في عزيمه يا جماعه يا جماعه اللي عايز يثبت لازم يعيش دين تعيش دين مش مش تيجي تسمع دين تعيش عارف يعني ايه تعيش دين انت انت يعني حد منكم مثلا اللي اتفرج على الاغنيه المشاري الراشد الاخرانيه كده اسمها طلع البدر علينا لما تيجي تتفرج عليها المخرج بتاعها تفاجأ ان واحد من افسد اثنين في اخراج الكليبات ال- ال- اللي مش كويسه واحد من افسد اثنين فلما اتفرجت على فكرة ال- الكليب بتاع طلع بدر علينا الواحد بهت ت- تخيلوا فكرة انا عايز انا عايزك بس تتخيل معاه الفكرة اللي, اللي, اللي المخرج ده عملها وتعرف المخرج ده ايه اصلا ده اول فكرة كده تلاقي واحد صياد بيرمي الشبكة فيبص يلاقي في نور في السماء كأن نور الدين او نور الايمان او نور ال- النبي عليه الصلاة والسلام النور طلع يقوم يبص للسماء كده يرمي الشبكة ويمشي بعد كده رجل اعمال ماسك ورقة وقلم بقى وبيكتب صفقات يقوم يبص النور كده يجي في عينيه يقوم يرمي الورقة والقلم ويمشي بعد كده واحد شحات بيشحت مش عارف ايه النور يجي يرمي الفلوس ويمشي يعني بيقول لك ان لو النور بتاع ربنا ده دخل في قلبك لو نور الدين جاي قدامك الدنيا دي ولا هتبقى لها ايه هترميها وهتمشي انتوا واخدين بالكم مين اللي بيقول المعنى ده انت لو اتفرجت عليه وانت مش عارف مين اللي عمل هتقول ده ده الشيخ فلان هو اللي هو اللي عمل الفكره ده واحد من اولياء الله هو اللي عمل الفكره بعد كده النص التاني بقى جايب لك او باقي ال- ال- ال- الكليب جايب لك الناس كلها بترجع لورا الناس كلها بترجع لورا اول ما يشوف النور ويسيب الدنيا بقى او يسيب المعصيه يطلع لقدام كانه بيقول لك كلنا بنرجع لورا الامه بترجع لورا مجهوداتنا في الدنيا ما بتجيب لناش غير التاخر على تاخر لانها من غير دين لو الدين جه سعينا في الدنيا هو اللي هيطلعنا لقدام ساعتها مع دين ربنا سبحانه وتعالى تخيلوا بقى وهو جايب لك الابن اللي كسر الازاز لامه وابوه وبعد كده امه وابوه اتصالحوا وهو بيجيب لك الحرب زي حرب العراق والكويت كده والمسلم بيقتل فاخوه المسلم بعد كده رموا السلاح وسلموا على بعض يعني بيقول لك مشاكل حياتنا كلها في الدين تسمع الكلام ده وتتفرج عليه وتقعد تضحك والله العظيم تقعد تضحك ده اللي طلع منه الافكار دي هو اللي عمل الهم الازرق اللي, اللي فاسد شباب المسلمين دهوت يا جماعه احنا الدين بقى عندنا معلومات كل واحد يعرف يتكلم في الدين الوقت لو دخلت خماره وكلمت الناس اللي فوق قلت لهم كلموني في الدين هتلاقي كل واحد يكلمك في الدين معلومات انما مين الدين حقائق في قلبه مين عايش المعلومات دي في قلبه عشان كده ربنا في سوره التكاثر ما قالش كلا لو تعلمون لا قال كلا لو تعلمون ايه ها علم اليقين مش قضية معلومات قضية ان المعلومات اللي عندك دي الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده المشاهد بتاعت عظمة ربنا اللي بدأت لك الدرس بيها ده ايه حجاب النور اللي كلمتك عنه الملائكة اللي سمعت عنهم الملائكة اللي مالين المسجد معانا الوقت كل دي تبقى حاجات في قلبك انت عايشها وشايفها لازم تعيش دين مش تبقى عارف دين مش شوية معلومات خرجت بهم من درس الصحابة كانوا يقعدوا في درس النبي عليه الصلاة والسلام يخرجوا يعملوا ايه بقى يخرجوا يعيشوا الكلام ده يخرجوا يطبقوا الكلام ده لازم تعيش دين عايز تثبت لازم تعرف هدفك ايه ما هو انت عايز تثبت هو ال- ال- ال- اهل الدنيا بيثبتوا ليه عارف هدفه عارف ال- الهدف بتاع مال قلبه لازم تعرف هدفك ايه انت هدفك ايه الواحد لما ي- يقرا عارفين ايه الاحلام الاربعه الايه اللي جابت كل احلام المؤمنين في الاخره ها يوم ندعو كل اناس ايه بامامهم يا اتباع محمد بن عبد الله امشي وراء محمد بن عبد الله اول حلم في حياتك امشي وراء رسول الله يوم القيامة فمن اوتي كتابه بيمينه الله لما كتابك تمسكه في ايديك كده بيمينك كده وتمسكه وتقبض عليه قوي نجوت خلاص ولله الحمد فاولئك يقرؤون كتابهم يوم القيامة كله ضلمة ويوم القيامة كله ظلمات فلمعنى انك تقرأ كتابك ان انت ليك نور خاص يوم القيامة عشان كده الايه اللي بعدها ومن كان في هذه ايه اعمى فهو في الاخرة اعمى مش هيشوفه انما انت بتشوف ليك نور فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا كلمة ولا يظلمون فتيلة دي حلم يا جماعة تخيلوا انا عايزك تتخيل واحد صحيفته فيها مئات جلسات الضحى ومئات ليالي القيام ومئات ايام الصيام وعشرات صلاة التسبيح وملايين سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وملايين من الذكر والاستغفار والتوبة والاعمال الصالحة وصنائع المعروف وكفلة الاسر والدعوة انا عايزك تتخيل تتخيل واحد صحيفته مليانة كل يومين ثلاثة كان يوم متوضي وجايب 12 ركعة بيت في الجنة كل يوم يقرأ قل هو الله احد 10 مرات ببيت في الجنة كل يوم يصلي ال 12 ركعة رتبة ببيت في الجنة كل تخيلوا واحد قاعد يعبي يعبي يعبي يعبي ويجي يوم القيامة يلاقي كل ده كل ده ولا ذرة هتتظلم فيها ولا ذرة هاخد كل البيوت دي كلها هاخد كل النخل ده كل هاخد كل الجنات دي كلها ولا فتلة واحدة هتتظلم فيها تخيل ده فرحته تبقى شكلها ايه عشان كده بيقول ايه هقوم اقرأوا ايه كتابية مش كتابي كتابية كتاب انا من كتر فرحته ده الكتاب بتاعي شوفوا الكتاب بتاعي فيه ايه شوفوا ربنا ادانا انا على كتابي ايه شوفوا فرحة لا توصف فرحة ما حدش يقدر يوصفها مش عايز تعيش الفرحة دي مش عايز تعيش الفرحة دي مش عايز حياتك تقبل الطاعة عشان تيجي يوم القيام تقول ها قوم اقرأوا كتابية مش عايزين تعيشوا يا جماعة عايزين يا جماعة يعني لما تسمع قول الله حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها ياه ياه الكلمة دي مش هيحس بيها غير اللي عاش حياته نفسه يدخل الجنة اخيرا اخيرا الجنة اخيرا قدام عينيا شايفها وشايف القصور بتاعتها وما فيش بيني وبينها غير خطوة او خطوتين اخيرا بعد تعب الدنيا وبعد شقاء وبعد حساب القبر وبعد القيامة وخمسين الف سنة والاهوال اخيرا وصلت لك اخيرا وصلت لحلم حياتي اخيرا امنت ونجيت من النار والعذاب الله حاسين يا جماعة المشاعر دي ليها وقع في قلوبكم ولا لا عايز تثبت عيش المعاني دي عيش الهدف بتاعك عايزين تثبتهم الموضوع الثبات ده موضوع كبير اصل خدوا بالكم كلنا خرجنا من رمضان ثلاث انواع واحد بعد رمضان هيرجع تاني وواحد بعد رمضان هيثبت مكانه زي ما هو وواحد بعد رمضان هينقل بقى هينقل نقلة لقدام بقى كان على التاني قبل رمضان هيجيب التالت كان على التالت قبل رمضان هيجيب الرابع كان على الرابع قبل رمضان هيسيب العربية ويركب صاروخ وينطلق هينقل بقى هينقل ينقل بقى اطلع بقى ما كنتش بتطلب علم اطلب علم بقى ما كنتش شغال في الدعوة اشتغل في الدعوة ما ختمتش المصحف السنة دي اول هدف ليك انك تختم المصحف قبل ما رمضان الجاي يجي باذن الله او على الاقل تختم من النص التاني انقلوا بقى يا جماعة اطلعوا خدوا بالكم ان اكبر مشكلتين بعد رمضان هم ايه المشكلة الاولى بعد رمضان اكبر مشكلة هي ان الطاعة بتقل عارفين اللي عضلاته ضعيفة فقام رايح لعب جيم قاعد يلعب جيم جيم جيم بقى كده فبقى عضلات وبعد كده قام ساب اللعب يحصل له ايه ها ترهل كل ده يروح ويبقى دهن بقى يحصل له ترهل يرجع اسوأ من ما كان اهو انت لو بطلت طاعة بعد رمضان هيحصل لك ترهل قلبي قلبك هيترهل المشكلة الثانية مشكلة المعاصي ان بعد رمضان ترجع المعاصي خد بالك انت الوقت عامل زي ايه عامل زي الطفل كده امه لبسته ونظفته وغيرت له ووضبته وقالت له روح بقى ما توسخش نفسك انت خارج من رمضان نظيف ما توسخش نفسك انما معصية في اتنين في تلاتة الران هيرجع على قلبك تاني قلبك هيتوسخ تاني قلبك هيتملي تاني الرسول عليه السلام قال تعرض الفتن على على القلوب يعني البنت اللي في الشارع دي مش بتعرض على عينيك ده على قلبك يعني قعدة اصحابك القديمة دي مش بتعرض ده على قلبك يعني السيجارة لو شاب مثلا خ- عايز يسيب سيجارة ده بتعرض على قلبك مش على بقك يبقى المعصية دي بتتعرض على قلبك انت فأيما قلب أشربها كلمة اشربها ده يعني الرسول بيقول لك قلبك زي الاسفنجة اسفنجة اسفنجة كده اهو فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان قلبك ده بيشرب اي حاجة يتحط فيها خاف على قلبك بقى حطه في حاجة نظيفة بقى يا ترى قلبك لو عصرته الوقت هينزل منه ايه هينزل منه سواد ولا هينزل منه نور يا ترى قلبك الوقت لو بصينا عليه مليان نقط سودا ولا مليان نقط نور نقط بيضة تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا واحدة واحدة من غير ما تحس عشان لو وقعت تلاقي رجليك اتجرت واحدة واحدة واحدة واحدة تلاقي نفسك خرجت بره وفي رواية تانية عودا عودا ورا بعضه ورا بعضه مفيش راحة هتخلص من فتنة دي تطلع لك الفتنة دي تخلص من دي تطلع لك دي يبقى خدوا بالكم يا جماعة وطنوا نفسكم على الكفاح بعد رمضان احنا بنتكلم في ايه انك تبقى بطل في الثبات بطل في الثبات دي النقطة الاولانية يعني مش عايزين الكلام لان الكلام كده شكله طال مننا عايزين نتكلم ده البطولات دي انواع كتير ننقل من النقطة دي بطل في العبادة والايمانيات ده النوع التاني من البطولة دي البطولة التانية بقى اللي لازم نركز عليها بعد رمضان قلبك قلبك قلبك ده يبقى قلب بطل مش اي قلب كنت في وانا رايح ال- العمره فزوجتي قالت لي خد معاك اكل وخد عصير عشان في المطار تلاقي اكل وعصير وتعرف ت... فيعني ايه كبرت شويه يعني ويعني خدت معاها حاجه خفيفه فلما رحت المطار جعان هموت من الجوع فما اناش عارف اعمل ايه فلقيت كانتينات في المطار كده فقلت ادخل اشتري ادخل الاقي كيس شيبسي بكام ده يا عم ب 10 جنيه لا حول ولا قوه الا بالله الاقي كنز يا عم بكام دي يا عم ب 10 جنيه بس انا مش بقى ده, ده الاتمان يعني الاقي علبه عصير جوهينه ام جنيه وربع بكام دي يا عم ب 16 جنيه يا دي اليوم يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتني كنت عملت حسابي اه والله الواحد يا جماعه فكر هي كده الوقت الحسنه رخيصه شويه مش هتلاقيها رخيصه شويه هتغلى شويه هتندم ان كانت الركعتين بس ركعتين بت- عشر قل والله واحد عشر مرات ببيت في الجنه بعد كده خلاص ما عادش ينفع العمله راحت يبقى لازم يا جماعه ناخد بالنا من الموضوع ده كنت ماشي مع اخ صاحبي كده جايين بعربيه على الطريق السريع فلقيت طوبه كبيره كده على وسط الطريق يعني دي لو عربيه خبطت فيها ممكن ت... ت... تبد يعني ايه تعمل فيها مشكله يعني فافتكرت قصه سمعتها لاحد الصحابه سلمى بن الاكوع سلمى بن الاكوع يعني سلمة بن الأكوع يا جماعة الرسول عليه السلام كان قاعد مع الصحابة فجي واحد من جيش المشركين وتسلط على أخبارهم وبعد كده اتكشف قام واخد فرس وقام طاير بيها فالرسول عليه السلام قال لهم ايه من يأتيني به وله الجنة روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يأتيني به وله الجنة ثلاث صحابة قاموا واحد ركب بغلة وجري وواحد ركب ناقة وجري وسلمة بن الأكوع معهوش حاجة طلع على رجليه جري جري جري انا عايزك تتخيل دلوقتي ان الرسول بيقول اللي هيجيبوا له ايه الجنة الجنة سلبة من الاكوع طلع جاري فالراجل ابو الصحابة أبو- اللي اللي بالبغلة سبق سبق اللي بالبغلة طلع يجري تعبان ولكن الجنة طلع يجري لغاية ما بدأ يحصل اللي بالناقة سبق اللي بالناقة وبيجري والتاني بيجري بفرس بقى هيلحق مين ولكن مفيش يأس لكنها الجنة يا سلمة لما جه يتعب في الطريق ويقف في الطريق ده الجنة انت هتفرج في الجنة ده فرصة لو اتقفلت الوقت ما تعرفش لغاية ما تموت هتتفتح تاني ولا لا وعد من رسول الله بالجنة وانت لسه في الدنيا طلع يجري يجري يجري كان المشرك لما بص وراه لقى خلاص مفيش حد وراه اطمن ربط الفرس في شجرة وقعد تحتها فأدركه سلمة لقى من بعيد طلع يجري انقض عليه وقال تعال يا جنتي تعال يا جنتي فانا وانا شايف الحجرة كده على الطريق افتكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل اللي شال آه، آه، غصن شوك من طريق المسلمين فدخل ايه دخل الجنة قلت له لف لف يا حبيبي وبنا لفين على الطريق السريع والله يا جماعة لا اراديا وانا نازل اجيب الحجرة كده تعال يا جنتي تعال يا حبيبي ده انت رزق واسع ربنا بعتولي الليلة هي دي يا جماعة وانت بتمسك الخمار بتاعك وجاي تلبسيه تعال يا جنتي وانت جاي تمسك المصحف عشان تقرا ورد النهارده تعال يا جنتي وانت جاي تمسك السواك عشان تعال يا جنتي ده يبقى شعارنا يا جماعه جنتك ده الحاجات دي قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللي يعملها له الجنه يبقى دي جنتك يبقى انت تجري ل- لو حتى نفس الواحد اتقطع عشان يوصل ولكن تعال يا جنتي هو ده الشعار اللي احنا عايزين يبقى بتاعنا واحنا بننطلق الى الجنه والله يا جماعه سلمه من الاكوع انطلق وهو صادق صدق الله فصدقه الله وصل رغم انه مستحيل يوصل التانيين كانوا ابقى منه بالوصول والراجل التاني بفرس ولكن وصل ليه لانه صادق في طلب جنه الله سبحانه وتعالى
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد مش عارف يا جماعه احنا ليه مبتلين ان الدرس بيخلص والمقدمه لسه ما خلصتش اعمل ايه مش عارف. احنا هنبدا بقى نضطر بعد كده ان الدرس يبقى بطل بعد رمضان واحد بطل بعد رمضان اتنين بطل بعد رمضان ثلاثة ما هو الواحد بيبقى فيه حاجات مهمة عايز يوصلها انا عايز اكلمكم على انواع البطولة كلها بعد رمضان تبقى بطل في ايه فاحنا هنقفل النهاردة ان شاء الله على نوع البطولة الثاني بطل في الايمان والعبادة بطل في الايمان والعبادة بطل يا جماعة يا جماعة فكر العبادة ده فكر طلاب الآخرة لازم الفكر ده يبقى عندك المرة اللي فاتت اتكلمنا قلنا نتقابل يوم الجمعة في التبكير في مسجد التوحيد نبكر لصلاة الجمعة العدد اللي جه قد ايه يعني الناس اللي اللي جه بدري مثلا واحد مثلا وبعد كده تلاقي الباقي جايين بقى الساعة كام و... ف... فيا جماعة عايزين يبقى عندنا فكر عبادة الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني سنة الفجر بس انا عايزك النهاردة يجيلك عريس وجايب لك شبكة بمئة الف جنيه في ايديك كده هتفرحي قد ايه طب بالله عليك مرة لما صليتي سنة الفجر حسيتي انك فرحانة لا لا لا انا عايز عريس ولا شبكة انا سنة الفجر دي احسن عندي من كل ده انت الوقت لو جبت لك عروسة وشقة وعربية تخيل ومشروع تجاري كده على بعض كده هتفرح قد ايه او واحد من اهل الدنيا كمان يعني ما يعني يعني لو جبت له بس شقة ولا عربية هيطير من الفرح طب انت مرة لما صليت سنة الفجر حسيت انك طاير من الفرحة كده يا جماعة دي كنوز يا جماعة خير من الدنيا وما فيها فين الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى فين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة على اثر صلاة بلا صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين عليين دي لوحة شرف البشرية كتاب الأبرار تخيل إن قدامك فرصة النبي ادهالك إن يتكتب باسمك عمل في كتاب الأبرار اللي يشهده الملائكة المقربون إيه صلاة على إثر صلاة إنك تصلي صلاة في الجامع تقعد في الجامع تذكر الله أو تقرأ القرآن لغاية الصلاة اللي بعدها ما تتكلمش مع حد في حاجة تخيلوا طب يعني انتوا طلبة معظمنا طلبة من المغرب للعشاء كله رايح طب ليه ما تثبتش كل يوم من المغرب للعشاء وكل يوم يبقى ليك كتاب في عليين انت في بيتك وانت في الجامع ليه ما تثبتش وتقرا ورد القران بتاعك فيه ليه يا جماعه ما وقته رايح وخلاص ويتكتب لك كتاب في عليين مين يا جماعه اللي حريص على فضل الله الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كمن صام الظهر العلماء قالوا ان لان رمضان 30 وشوال 6 يبقى 36 في 10 ب 360 يبقى غطينا السنه لو دي بس كان النبي قال من صام رمضان ثم صام اي ست ايام من سنه ليه اتبعه ليه وراه ده دي رساله ده دي رساله ربنا بيقول لك ما تنامش مضى عهد النوم بعد رمضان اوصل من صيام لصيام اوصل من طاعه لطاعه ثم اتبعه اوعى تنام اوعى تستريح ده انت بعد رمضان مطلوب منك اكتر من اللي انت عملته في رمضان مطلوب تنزل بقى ونشوف الشحن الايماني بتاعك هيتفرج في ايه يبقى اذا يا جماعة عايزين يبقى دي علاقتنا بالله ربنا كريم ربنا شكور ربنا الخطوة منك للصلاة بيرفعك بيها درجة الآية من القرآن اللي بتحفظها بيرفعك بيها في الج- في الجنة درجة التسبيحة منك بيديك بيها نخلة لا ده يوم الجمعة الخطوة للمسجد في التبكير بسنة عبادة صيام وقيام ده في الحرم المكي الصلاة الركعة بمئة ألف ركعة ده ليلة القدر الليلة بستين يعني اضرب كده 83 سنة ألف شهر ألف شهر يعني 30 ألف يوم و- والليلة دي نص يوم مش ليلة يعني 60 ألف ليلة يعني ليلة بستين ألف ليلة يعني الآية بستين ألف آية يعني الركعة بستين ألف ركعة تخيلوا يا جماعة تخيلوا ربنا كريم قد إيه ده انت بتطلع عشرة جنيه لله ينميها لك سبحانه وتعالى تيجي يوم القيامة تلاقي جبل رسم عشرات يا رب ده انا طلعت عشرة جنيه ربنا نماها ليك يا جماعة ده ربنا شكور ربنا كريم ازاي ما اربح التجارة مع الله والله ما اربح التجارة مع الله ما اعظم بركة الحياة مع الله ما اربح واعظم ان تتاجر مع الله في فضائل العبادات ده انت بتقعد عشر سنين ما تسيبش معصية الا وتبارز ربنا بيها وتجيله ليلة تقف بين ايديه تبكي دمعة واحدة بدمعة يكفر لك ذنوب العشر سنين يبقى ده تسيبه ده تزهد في انك تتاجر معاه ازاي يا جماعة ازاي ازاي ده الرسول عليه الصلاة والسلام يعني انا عايز يبقى عندنا فكر القفز يعني ايه القفز يعني انت عليك كتير قوي ربنا عايزين ننط عايزين واحنا ماشيين لربنا يبقى كل الناس ماشية بتجري وانت ماشي بتنط بتنط بت- محدش يلحقك ابدا انت عليك صلوات الصلاة في الحرم بمئة الف صلاة تعرف تروح عمرك انت عليك ذنوب عايز تستغفر مهما استغفرت انت لسانك لسان واحد انما لو زرت مريض سبعين الف ملك يستغفروا لك خلي عندكم فكر المعاملة مع الكريم مع الشكور سبحانه وتعالى مش عايزين يبقى ربنا كريم وقاعد يدي جوائز جوائز انت خد مليون وانت خد عشر مليون وانت, وانت واقف مفلس وغلبان وما بتاخدش اي حاجة ليه يا جماعة يبقى عايزين يبقى عندنا فكر التجارة مع الله سبحانه وتعالى عشان كده روي عن احد السلف ان الملائكة لتفرح بالشتاء لاجل المؤمنين يطول ليله فيقوم مهما نمت قدامك فرصة انك تصحى تصلي قيام ليل ويقصر نهاره فيصوم الصيام سهل جدا عشان كده العلماء سموا الشتاء الوليمة الباردة بالنسبة للمؤمنين فين انت من مدرسة قيام الليل الملك بيتنزل كل ليل انت عارف يعني ايه الملك بيتنزل طب ربنا ما تنزلش ليه اوقات الصلاة طب ربنا ما تنزلش ليه جلسة الضحى طب ربنا ما تنزلش ليه للمغرب اشمعنى الثلث الاخير عارفين مثلا مثلا يعني لو شيخ مثلا شيخ محمد حسان مثلا عايز يعمل فطار مثلا في مسجد التوحيد فطار جماعي وعايز الناس كلها تحضر عشان يشجعهم يقول لهم ايه انا جاي افطر بنفسي معاكم صح يقوم الناس كلها تتشجع وتيجي اهو ربنا تنزل في الوقت ده بالذات سبحانه وتعالى لان الوقت ده اثره في الحسنات وفي الايمان وفي قضاء حوائجك خطير لدرجة ان من حب ربنا ليك تنزل بنفسه عشان يشجعك انك تقوم وبرضه ما تقومش وبرضه ما انتش قادر تدرك قدر الربح في التجارة مع الله سبحانه وتعالى مش عايزين نضيع يا جماعة الفضائل دي ابدا ابدا كنت بصلي من يومين كده العصر ففكرت كده في فكرة قلت سبحان الله يعني يعني يعني يعني كلمت الناس بعدها فيها قلت لهم يا جماعة دلوقتي لو انت قابلت واحد في الشارع فوقفت معاه وسلم عليك كده وقعدتوا تتكلموا مع بعض انت مش عارفه يعني عادي وسلم عليك وخلاص السلام عليكم وعليكم السلام وانا سابك وماشي قام جاي واحد قال لك ايه ده انت مش عارف انت كنت واقف مع مين ولا ايه يقول لك ايه ده انا كنت واقف مع مين ده انت واقف مع الملك فلان ولا مع الرئيس فلان ولا مع الحاكم فلان تقول ايه ده اللي انا كنت واقف مع ده فلان ده انا محتاج منه حاجات كتير ده كان ممكن يحل لي مشاكل كتير تندم اهو بالظبط كده انتوا الوقت في الثلاث ركعات بتوع المغرب عارفين كنتوا واقفين بين ايدين مين والله العظيم لو عرفتوا ضيعتوها قلبك ده يروح حسرات من الحسرة انتوا عارفين انتوا بتقفوا بين ايدين مين ده الملك ما تطلب منه يا اخي ده فرصة ده الصلاة دي فرصة وانت واقف بين ايدين الملك سبحانه وتعالى فرصة بنضيع فرص عمرنا ليه بنضيع حياتنا ليه ليه يا جماعة يعني انا مش عايز اطول عليكم ولكن يعني النقطتين اللي اتكلمنا فيهم الليلة ان رمضان مضى ومضى اهله بما فيه ولكن مستنين كلنا مستنين كلنا مستنين من كل واحد فينا بطولة بعد رمضان ايه البطولة اللي هتعملها بعد رمضان اتكلمنا الليلة عن بطولتين بطل في الثبات وبطل في الايمان والعبادة اتكلمنا عن نبذة من دي ونبذة من دي طيب الوقت بقى بعد الكلام ده اللي لسه له بقية باذن الله سبحانه وتعالى انت ناوي تبقى بطل في ايه ناوي تعمل بطولة ايه البطولة اللي هتعملها بعد رمضان واحد قال انا هحفظ القرآن قبل رمضان الجاي ان شاء الله ربنا يعينك واحدة بتقول انا هلبس نقاط ماشي بس مش كفاية لا عايزين اكتر ايه البطولة اللي هتعملها لازم تكون مقرر من الوقت ايه البطولة اللي انت هتعملها لربنا سبحانه وتعالى بعد رمضان يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لو صادق والله زي سلمة بن الاكوع لو صادق هيوصلك والله لو صادق هيفتح لك الابواب لو صادق هيجيب لك الباب لغايه عنك ويفتحه قدامك كده ويقول لك ادخل يا عبدي بس لو انت صادق انك عايز توصل لربنا سبحانه وتعالى يعني المفروض يا جماعة ان شاء الله ان احنا كنا يعني دي بداية سنة جديدة ودايما بداية السنة الجديدة بيبقى فيها افكار بقى جديدة لانها مرحلة جديدة فاحنا عايزين السنة دي ما نطلعش منها كده احنا بفضل الله يعني اول سنة اللي كانوا معانا اول سنة بفضل الله طلعنا بصبر كويس تاني سنة ولكن السنة دي عايزين صبر عالية عايزين صبر فانا فكرت ايه اللي ممكن يخلينا ابطال احنا بنقول بطل بعد رمضان فلقيت حاجتين الحاجة الاولانية القرآن والاتصال بالقرآن فان شاء الله جميع المشاريع والتوصيات والشغل بتاعنا ان شاء الله طول السنة هيبقى على القرآن يعني في تحفيظ في القرآن ان شاء الله في المسجد هيبدأ من اول يوم الاثنين ده هو اثنين وخميس اثنين وايه اتنين وخميس هيبدأ الاتنين الجاي ده تحفيز شباب بعد العصر تحفيز البنات اتنين وخميس من عشرة الصبح لغاية بعد الظهر ما اعرفش لغاية بعد الظهر بقد ايه بالظبط ولكن من عشرة الصبح لبعد الظهر يبقى اتنين وخميس للولاد والبنات للشباب والاخوات ولكن الشباب اتنين وخميس بعد العصر ان شاء الله باذن الله هيبقى حفظ التجويد باذن الله وممكن يبقى كمان معاها شوية ايه يعني اللي اللي هيحفظك ممكن برضو يشرح لك حاجات في اللي ب- بتحفظه وبالنسبة للاخوات تجويد وتحفيظ من 10 الصبح لغاية بعد الظهر اتنين وخميس يبقى ده اول حاجة نحفظ قرآن ونجوده طيب الحاجة التانية عايزين بقى يبقى لنا علاقة بقراءة القرآن عايزين يبقى عندنا هواية ختمات القرآن الامام الشافعي جايب 3000 ختمة وعبد الله بن عمرو بن العاص جايب 6000 ختمة وعبد الله بن وعبد الله بن مسعود جاي ب 2000 3000 ختمة طب وانت هتيجي بايه انت هتيجي بايه عايزين نلحق الصالحين بختمات القرآن فعايزين نتفق مع بعض من اول الليلة باذن الله باذن الله تطلع من الدرس جري لا تبص يمين ولا شمال تروح تلحق تنام ان شاء الله عشان تصحى تقوم الليل نبدأ من اول الليلة ختمة جديدة بعد رمضان ان شاء الله واللي بدأ ختمة فعلا يكمل الختمة بتاعته من اول الليلة نبدأ ختمة جديدة نكملها بقى في قيام الليل عشان نتشجع على قيام الليل وبالنهار بحيث انك كل اسبوعين ثلاثة تكون ختمت القرآن مرة نلحق بقى نبتدر يا جماعة يبقى ان شاء الله من اول الليلة يا جماعة نتوصى بينا وبين بعض ان نبدأ قيام الليل الليلة بختمة جديدة باذن الله سبحانه وتعالى عشان نبدأ بقى ايه الهواية بتاعتنا اللي هنركز عليها السنة دي قوي باذن ربي سبحانه وتعالى ختم القرآن بالنسبة لل يعني ال- الناحية التانية طبعا لسه في حاجات في القرآن كتير بإذن الله ولكن دي حاجات مبدئية بالنسبة للناحية التانية موضوع الدرس اللي احنا هنتكلم فيه بقى أكتر حاجة ربنا شرح صدري ليها السنة دي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشمعنى سيرة رسول الله أنا حاسس إن السيرة دي عاملة زي أرض مليانة كنوز في واحد جه فجر الحتة دي واحد جه فجر النبع ده واحد جه فجر الكنز ده ولكن لسه في كنوز كتير يا جماعة السيرة دي بتصنع بطل سيدنا محمد مفيش مخلوق اتصل بيه الا وبقى بطل فاحنا عايزين نقرب من الشخصية اللي قلبت التاريخ والجغرافيا بتاعت الكرة الارضية دي عايزين نقرب من الشخصية اللي مسك مدرسة اتخرج منها اعظم حركة اصلاحية وتغييرية في التاريخ كله عايزين نقرب من اعظم بطل في التاريخ عايزين عايزين نتعلم البطولة عايزين نبقى ابطال يا جماعة يا جماعة كم واحد دخل الجنة بسبب محمد بن عبد الله كم واحد عليه الصلاة والسلام كم واحد نجا من النار بسبب محمد بن عبد الله كم واحد وصل لربنا بسبب محمد بن عبد الله عايزين بقى ناخد حظنا من ده ده الرسول قال لسيدنا عمر لا يا عمر حتى اكون احب اليك من ايه من نفسك لما عمر قال له الان يا رسول الله انت احب الي من نفسي قال له ايه الان يا عمر يبقى اذا ايمانك مش هيكمل ولا هقول لك الان يا محمد والان يا ابراهيم والان يا حازم والان يا فاطمه والان يا فلانه والان يا فلان مش هتتقال لنا الكلمه دي غير لما نحب النبي عليه الصلاه والسلام ومش هنحبه الا لما نعرفه ومش هنعرفه الا لما ندرس سيرته يبقى احنا محتاجين السيره عشان نبقى ابطال وعشان نرد على اللي بيحصل في الدنمارك واللي بيحصل في العالم دلوقتي من هوجه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سلسله السيره دي عشان نرد على الدنمارك لا يا حبيبي احنا نضحك على بعض ولا ايه احنا هنرد على الدنمارك بالكلام عشان نعرف اللي احنا هنرد عنه ده مين ما هو الوقت ردود الافعال الباردة تجاه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه لان الامة مش عارفة مين رسول الله احنا عارفين معلومات اه عليه الصلاة والسلام يعني عليه الصلاة والسلام لو جه الوقت هتحط رقبتك على رقبته وتقول نحرد دون نحرج بصدق فعايزين نعرف مين اللي احنا هنرد عنه عشان لما نرد يبقى رد الفعل متناسب مع عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هنبدأ سلسلة السيرة بإذن الله يا جماعة وانا مستبشر خير جدا في هذه السلسله ان شاء الله هنبدا السلسله ان شاء الله هنبداها من الاول كده نمسك الاول الرسول قبل البعثه الاسراء والمعراج لما السماء اتفتحت قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع السماء عمرك ما فكرت كده يا ترى في ايه اللي في السماء يا ترى ايات الله الكبرى اللي في السماء دي ايه ما اشتقتش كده انك تعرف احنا كل اللي بنشوفه ايات على الارض بس ايه اللي في السماوات السبعه اهي المعراج دي فتحت الارض على السماء وجت لنا فرصه ان احنا نشوف ايه اللي في السماوات عايزين عايزين نعرف يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية كان بيعمل ايه يوم ما نزل جبريل اعظم اهل السماء الى اعظم اهل الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم اشمعنى رسول الله ورسول الله عمل بعدها ايه وايه ال- عايزين نتعلم السيرة واحدة واحدة واحنا بنتعلم هيبقى تركيزنا الاساسي على ازاي زي ما دول الصحابة اتخرجوا من مدرسة محمد ابطال احنا الوقت هندرس مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام عشان نبقى ابطال باذن الله موضوع السيرة كبير جدا جدا جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ويعني والسداد باذن الله سبحانه وتعالى يبقى اذا موضوع السيرة آه، الوقت الدرس بتاع الليلة لسه فيه بقية لسه فيه بطولات نكمل ولا ندخل في السيرة نكمل يعني بعد كل التسخين ده نكمل برضه طيب يعني هو اللي بيقولوا نكمل يبقى اذا يعني رايهم ايه ان ده حلو وده حلو ان شاء الله فاحنا ناخد الحسنيين مع بعض خلاص يا جماعه يعني هو ده برضه اللي انا شايفه باذن الله ان في الغالب في الغالب وكل شيء بامر ربي سبحانه وتعالى كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى ففي الغالب ان شاء الله المره الجايه هنكمل بطل بعد رمضان والمره اللي بعدها ان شاء الله نبدا سلسله سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عنده اي افكار في السيره يا ريت يجيبها لي مكتوبه المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى يديها لي بعد الدرس او يحطها لي في مكتبه المجد اللي قدام اللي قدام المسجد بس مش فوق من فوق من المشايه بحيث انه يشارك في الثواب ويشارك في الاجر لو عنده فكره جميله طيب آه، يعني تقريبا كده انتوا فاكرين ان 13 و14 و15 يوم ايه الحد والاثنين والثلاث خلاص احنا عايزين نثبت يا جماعه اثنين وخميس اثنين وخميس و13 و14 و15 ثبت كده بعد رمضان ان شاء الله ف13 و14 و15 يوم الحد والاثنين آه، يعني اللي انا عايز افكركم بيه برضو قبل ما قبل ما نمشي ان شاء الله التبكير لصلاه الجمعه يا جماعه التبكير لصلاة يا جماعه يا اخوان ده له بكل خطوه خطاها الى المسجد اجر سنه صيامها وقيامها ازاي تفرط فيها ازاي من ستة ونص سبعة ونص الصبح تقوم نازل استحميت ولبست الجلابيه الجديده المكويه بتاعتك النظيفه ورحت المسجد ماشي مسجد التوحيد بيفتح من الفجر نتقابل كل جمعه في مسجد التوحيد باذن الله سبحانه وتعالى نتقابل ونشجع بعض ونسخن بعض على العباده ايه ال- ايه المشكله ويا سلام بقى لو جيت من الفجر قعدت لغايه صلاه الجمعه يا سلام يبقى ايه ايه يبقى ثوابها ايه الصحي هيقول كتاب في عليين اه كتاب في عليين صلاة على عسر الصلاة اهو بس من الفجر لل- للظهر ما انتش قادر يا عم ماشي تعالى ستة ونص الصبح يلا خلاص هنتهاون معاك ما هو اللي بيجي في الساعة الاولانية كأنما قرب بدنه 8000 جنيه اللي بيجي في الساعة الاخيرة بيبقى قرب ايه بيضة اخر حاجة بيضة 50 قرش يعني تخيل 50 قرش واحد كيك 8000 صدقه وانت 50 قرش صدقه ما انت زعلان طيب واللي بيجي بعد ما الامام يطلع بقى ده الملائكه كلها خلاص بتقفل الكتب وتدخل تحضر الجلسات مين اللي بيفضل على باب الجامع شياطين بعد ما كان اللي هيستقبلك الملائكه اللي هيستقبلك الشياطين توسوس ليك وانت داخل على باب الجامع يبقى ليه ليه تنزل نفسك كده يبقى احنا قدامنا فرصه 8000 جنيه 5000 3000 مش عارف بفتح سواها ازاي لغايه ما نوصل لل 50 قرش فكل واحد يشوف هو حظه من ربنا سبحانه وتعالى ايه يبقى اذا التبكير باذن الله عايزين نثبته مع بعض ويبقى حاجه اسبوعيه ان شاء الله ولو في خطبه في مكان كويس مكان يعني الشيخ حسن جاي هنا مثلا او او الشيخ نشأة جاي هنا وكده هن هنقول من قبلها باسبوع بحيث ان نعرف المسجد ده وكلنا نروح نبكر عليه ولكن الوقت ان شاء الله لغايه ما الدعاء يبداوا بقى ان شاء الله ايه يدوا خطبهم تاني هيبقى في مسجد التوحيد نحاول نشجع بعض ونحمس بعض الاخوات المتحمسات للتبكير اقعدي في بيتك من ستة ونص سبعة ونص اعبدي ربنا وصلي ولما يبدا الناس تمشي في الشارع عشرة ولا حاجه انزلي روحي الجامع لعل بعذرك عند الله ان شاء الله يكتب ليكي نفس الاجر الا لو هتروحي مع اخوك او والدك خلاص يا جماعه طيب ان شاء الله خلاص يا جماعة يبقى اذا انا عايز افكركم بس تاني بالتحفيظ الاثنين والخميس بعد العصر ان شاء الله والاثنين والخميس آه، حوالين الظهر قبل الظهر وبعد الظهر بالنسبة للاخوات باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما ندعي في تاكسي بيجو 60 93 تاكسي بيجو 60 93 طيب يا جماعة احنا الوقت هندعي بإذن الله سبحانه وتعالى واحنا بندعي انا مش ع... يعني انا عايزك بالله عليك يا اخي وبالله عليك يا اخي اخطر حاجة في الدرس ده كله هي الدعاء اخطر حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فقد فتح له باب الايه الرحمة لو ربنا فتح لنا باب الدعاء دلوقتي يبقى ابواب رحمة الله اتفتحت يا جماعة خدوا بالكم يا جماعة كلمة يا رب دي بتقلب الموازين كلمة يا رب دي بيتصل بها ضعفك بقدرة الله وعجزك بقوة الله وجهلك بعلم الله وفقرك بغنى الله انت بتتصل بالله لما بتقول كلمة يا رب فاحنا عايزين لما ندعي نفهم ان كلمة يا رب دي تحرك لنا الجبال من مكانها اول حاجة هندعي بيها اخونا رحمه الله اللي في تانية طب اللي توفي يعني في ال- في الفترة السابقة ديت اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم تغمده بواسع رحمتك يا رب العالمين اللهم اغسله من ذنوبه وخطاياه اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم تقبل حسناته اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك ضد بالكفار ملحق اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن أغلال النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن سلاسل النار ومن زبانية النار اللهم ابعدنا عنها اللهم اصرفها عنا واصرفنا عنها اللهم اجعل بيننا وبينها خلابك اللهم اجرنا من عذاب القبر واجرنا من الم الموت واجرنا من غمة القبر واجرنا من اهوال النار واجرنا من فزع الميزان والسرار اللهم امنا اللهم امنا يوم الفزع الاكبر اللهم لقنا الامن يوم لقائك يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبنا على الاسلام ثبت قلوبنا على الايمان ثبت قلوبنا على اليقين املا قلوبنا حبا لك ورضا بك وثقة فيك وانابة واخباتا اليك املا قلوبنا يقينا بك اصلح لنا قلوبنا يا رب يا رب فسدت قلوبنا فاصلح حالنا يا رب يا رب عجزنا ان نصلح قلوبنا ولا قادر على ذلك الا أنت. يا رب زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي دمنا نورا وفي دمنا نورا وأعظم لنا نورا اللهم ثبت قلوبنا حتى نلقاك ثبت قلوبنا على دينك ارزقنا قيام الليل كن علينا بقيام الليل لا تحرمنا من قيام الليل أقمنا في الثلث الأخير بين يديك لا تحرمنا من شرف القيام بين يديك يا رب يا رب اللهم انك مننت بقيام الليل على صحابة نبيك فلا تحرمنا منه يا رب العالمين لا تحرمنا منه يا ذا الفضل العظيم اللهم انا نستغيث بك ان تعيننا على قيام الليل فانه لا بلاغ لنا اليك الا به انه لا بلاغ لنا اليك الا به اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زوج من كان فينا بلا زوج اللهم زوج من كان فينا بلا زوج اللهم زوج فتاة المسلمين وحشد نساء المسلمين واهد شباب المسلمين واصلح حكام المسلمين وانصر مجاهد المسلمين على اعدائك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إن إنهم كانوا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم هذا نزلهم يوم الدين الله أكبر